المظلوم ما يخبش دعاه والمولى ينوب عنه المظلوم ما يخبش دعاه المولى ينوب عنه حامد إن أكل في صباه ظلما من لغير منه محسوري ملوكش أمان طول عمره ربي خوان محسوري ملوكش أمان طول عمره ربي خوان والكاس اللي في أهل الناس الكاس اللي في أهل الناس الآخر يدوق منه زرعت في أرض السماخيب قليل نفعه والظلم جرحه غويت ولا فيش طبيب نفعه واللي معاه ربنا ستر الإله نفعه المال بيطمح عدو للي بيطمع فيه لو يكسبوا حرام من جهله ويطمع فيه اختار طوب الجشع لبسه بيتمطع فيه اصله بوشين وابدا الرياء انعام طبلك انت صبر فهم الطبل طب انت عيل صبر بقى تعوز ممكن الصبر الفرح اللي فرح والسعاده للصبر اطلب من الشيم الرياء انعام وعيشه ملحه قليل ولا بيدقوش انعام يغضب على الشهد في بيته ومش انعام الملح لو كان في ايد غيره بيطلع فيه مع المنصور العناوي يحيي وصاحب الليله كل بيت العناوي يحيي ولاد عياد والفرح كله في شبروانته والنجم مع المنصور العناوي اللي بقى التحيه والسلام ينعاد مس على كل راجل فرح ينعاد الراجل الحر في مجال الادب ينعاد جميل بجميل ومشير الجميل ينعاد الفن هيقول بالانغام على السكه يحكي حكاية هذا الطماع على السكة عما كتر الغنى ما سألش على السكة ده سوري حيلة أبوه غيره ما جابش ولد 30 فدان من بعده ورثها ولد طلع لقى نفسه متدلع ما زي ولد البيت في وسط البلد والبيت على السكه ده سوري لما يقول الناس بتجيبه الخير عنده كتير والارض بتجيبه كتر الورود ضيق والنفس بتجيبه لا لا يشرب وعقله والدماغ بيطير ولا من العصر من ايده النهار بيطير واي شيء يطلبه لو في السحاب بيطير يبقى فلوس الكتير في الحال بتجيبه كان في البلد ست كاملة اسمها كاملة جوزها توفى وعاشت وحدها كاملة عارفة معاني الفضيلة والشرف كاملة كان عندها ابن واحد سمته حامد ونص فجر حيلتهم يزرعوا حامد لسانها ذاكر شاكر ربنا حامد قالت عجاهد وعاشت ابنها كاملة صورتها كانت جميلة والأدب أفضل صورتها كانت جميلة والأدب أفضل وعليها كانت سحيلة والعفاف أفضل وغير كده كانت أصيلة والأدب أفضل صورتها كانت جميلة والأدب أفضل وعينيها كانت سحيلة والعفاف أفضل وغير كده كانت جميلة والحياة أفضل أعيان بلدها لها خطبوا وطلبوا الإيد رفضت طلبهم ما مدتش لواحد إيد قالت محافظة بجواز لو كتفوا لي الإيد هربي ابني الوحيد والخدمته أفضل مبسوط رشاد أبو عيد عايز فرح والفرح ويحيى أبويا عايز شبرمانته والناس دي. تعالي حمد الصغير كبر وعود الشباب يملاه فلاح وفالح وغيثه بالعرق يملاه طلع وغاوي الرجولة والحماس يملاه يكره العيب ولا في شيء بيعيبه يقف مع الحق والمغرور بيعيبه ما عملش ابدا غلط ولا شيء بيعيبه راضي بنصيبه ووقوفه بالحلال يملاه اختار ناس من البلد كمال نسيبهم وبالادب والكمال والذوق نسيبهم كانوا نصيبه هو كان نصيبهم رحمة الأصيلة مرات حسنها حسنين أبوها شيخ البلد عبد اللطيف حسنين وأهلها بيحسنوا عليه حسنين كانوا له مناسبين وهو كمان مناسبه والارض ده سوري خد صدام على ارضه وبيجرأوا بالايجار منه جار ارض وجهده بيبان ويظهر في تراب ارضه الارض غاليه عليه خدمتها بتهمه والبركه بتشجعه وبتملى بيت همه مساعده الناس في كل مكان بتهمه بيراضي امه ولا يهمل في يوم ارضه صوت الغلا صاح والطماع سمع له ورن اسم الجشع في ودن سمع له والرأي بقى للجنيه والكل سمع له واللي ضحك في الرفا جه اللي ضحك في الرخا جه في الغلا وبكى وبعيني شفت الاصيل راح للعويل وبكى الوقت خلى الجدع غلب الطمع وبكى حتى الفقير اشتكى ولا حد سامع له ثمن الإيراف النهاردة كان ثمن فدان وإيراف أرض المباني جزء من فدان بقى توابع- بقى ثمن وسبعة وثمانية شحال بقى فدان محشور يغر الطمع ولعب شيطانه بيه شيع لحامد وجا حامد واختلى بيه وقال له أرضي ترابها ما تنتفعش بيه تسعين جنيه ايه بتسبح بتسبحهم إيجار فدان تسعين فدان بتاع إيجار فدان أم قال له يا عم ده الفدان محتاجه أنا سمعت الزرع غير الزرع محتاجه ولو سمحت تجيبولي أصلي محتاجه الأرض عندك كتير فيها جسور وأنا والخير عندك كتير بيطيب عليا أنا فدان أرضك ده أمي بخدمته وأنا وأزرع لك أنا لو كنت محتاج أنا عارف إن أنتم مذاكرين قوي مش عارف
ربنا يكون شر النصر ربنا يكون شر النصر ادعي لي قال له يا حامد بقى كتر الكلام خلص ربنا يهد القوي قال له يا حامد بلاش كتر الكلام خلص فداني ملكي ونلي اولى بيخلص وعلى صوته نهارها والكلام خلص خلق سمعوا الكلام ولا حد بيعارضه قالوا يا ابني الراجل ده ما حد بيعارضه خره كما تفي اقطع كل من عرضه وسلم له ارضه ونفسك من خطر خلص ولما سمع الكلام حامد رجع لامه ولما سمع الكلام حامد رجع لامه وروح الدار في اخر النهار لامه وقام وصلى العشاء وحكى الكلام لامه قالت له مش شر ما تكونش في يوم تباع الرزق من عند ربك للعباد تباع يسمع كلام والدته ورأيها تباع طول عمره من طاع ولا يخ- ولا يكسر كلام لامه
والله والله العظيم يا ولد اللي بيسمع كلام امه ابو صابر انت ماشي ونبعدها تاني
طول عمره من طاع ولا يكسر كلام لامه اكتب الراجل ده يكتب في شره سلم له ارض يا ولدي وسيبني باب شره ده شوري غدار وخايفه لا يبقى فيك شر اسمع كمالي اسمع كلامي يا ولدي والهموم ما تشيل وغير اللي تقدر عليه من الحمول ما تشيل اخلص ضميرك وفيه غير الرضا ما تشيل رزق الحلال القليل يغنيك عن شره قام راح لي لاسوري حامد قال له خد ارض من غير ما ندعم سوا راح اسلمك ارض الود لو ضاع بينا ما تشتريه ارض انا هرضى باللي انقسم لي والنصيب حلقاه واللي زرعته جهاد يوم الحصاد حلقاه ان جر علي الزمن وقت المحن حلقاه رزقي على الله رزقي مش على ارضك حامد مشي في البلد واهتم بالزرعه يبدو الحب ويشيل بالزرع طب عليك وعلى ابنك بس وعيد الكلمتين بتاع الشغل اللي فاتوا دول بتاع القبه دي عشان المعلم ابو شوشه السفاح ندمان اللي ما بيسمعش كلام امه ندمان ماشي.
نمشي من حل تاني حاضر معلم دحشوري المعلم ده ابو شوشه
الحاج فتحي عياد ماشي على هاني فارس عجبك هذه المسألة المسألة بلد مذكور كلمة أبو النمر بلد النزاهه بلد النزاهة نعم التجاره تجارة ابو النمرس أبو النمر بلد النزاهه بلد النزاهة التجاره تجارة الطيب تجارة الزيت.
أبو النمر.
أبو النمر ابو النمرس أبو النمر الناس الناس اللي تعرف الواقع تعرف الواد نعم هاني فارس هاني فارس مذكور هاني فارس مذكور هاني فارس مذكور
هاني فارس مذكور هاني هاني فارس مذكور فارس مذكور بتاع شكرا شكرا كل وقت تمام رجال عشرة قال لي كم سنة والله ما قال الحبايب دائما عشرة حامد مشي في البلد واهتم بالزرعة بيبدر الحب وبيصيب بالزرعة وبيجي آخر السنة فرحان بالزرعة النص فتان بتاعه ترابه كله خير ومحبة الناس بتحقق لحامد خير صح زراعته قوي ربك ملاها خير وخد أراضي كتير أجرها بالزرعة
المجري محمود شوبه اول وثاني المتر محمود توبة أول وثاني وثاني وثالث وثالث ورابع محمد فتحي ابو اسماعيل محمد فتحي أبو إسماعيل سعيدي وائل الصعيدي صوبة الحلوة جمله جملة صحبه الحلوه صوبة الحلوة صحبه المجري محمود المتر محمود صوبة. ها، محمد المتر محمود آه.
حيث هناك
يعني درست القانون والعلم بدفاعك نصيت بعملك وصاحب عزم بيدفعك عدلك وكرمك على المظلوم بيدفعك وكل مظلوم او محكوم بجراءة خد البراءة بفضل الله والساعة كمان تحت كلام غالي
50 شمعه هيك 50 شمعه الحاج صلاح حاج صلاح البجول الحاج صلاح البابوني حاج صلاح البجول الحاج حمدي الحاج حمدي البجول شعبان البجول السوق تجار السوق تجار السوق بيعين العتب بياعين العسل تجار العسل البنك مكتوب هاني بنك مكتوب مكتوب ورقب الطويل ولاد ابو طويل سيد مكة الناس الحلوة سيد مكة الشرفونة وعبدين وعابدين بلد بلد الملوك الملوك سوق سوق النصريه النصرية بتاعنا سوق النصريه سوق النصرية منه
الناس الناس الحلوه الحلوة في شمعه صلاح البابوري صلاح ال- بيحييهم صلاح البابوري بيحييهم صاحب التحية اللي حيالها اسمه صلاح لا ابو البنبوري وجنوات فعلا صلاح وجنوات فعلا صلاح راجل مقبول على وجه القبول والصلاح
تعبان تاني تعبان
خد اراضي كتير قدرها بالزرع اسمه اشتهر في البلد والخلق تحترمه على السر امنه المعروف تحترمه على صغر سنه وكبار السن تحترمه بيعرف الحق ولا عمره بيعرف ظلم ويمشي بالخير ولا يمشي بالسكه ظلم ويساعد الناس ولا يقبل عليهم ظلم ولو حكم حكم كل الناس تحترمه ده سوري غني مال لكن هرب الأمان منه عايش في عزلة ولا يقرب أحد منه ولما حامد انسعد أصبح يغير منه أبو ثلاثين فدان متغاظ ولا أبو نص فدان المشري محمود المشري محمود مثل محمود طوبة بن أخوك الله يرحم أبوه الله يرحم أبوه مكتوب
محمد محمد فتحي اسماعيل محمد فتحي اسماعيل عيد السعيد لكن الحقيقة حاج يوسف شكرا حيونا احنا من الحقيقة طبعا احنا برضه طبعا حاج يوسف الله يسعدك الله عامل يخليك الفن.
بشار فيك. انا خدام الفن حاجه حلوه على المكتب
المثل محمود كلمتي محمود طول سبحان ربي بيقبل دعوة المظلوم سبحان ربي بيقبل دعوة المظلوم ما هو دايما تلاقي ربنا واقف مع المظلوم حي المحامي النزيه وشرفوه تشريف يقف يقف في جنب الضعيف ويساعد المظلوم والبشير غريب قال لك الهند الأمام مني عايش في عزلة ولا يقرب أحد منه ولما حمد انسعد أصبح يغير منه غر الشيطان ونهرها الأمل باعوا وأغلى شيء ود أهله للطمع باعوا والحامد لازم أكثر في يوم باعوا والنص فالدم بتاعه هشتريه منه شيع لحامد نفر من ضمن رجالته يا حرام يا حرام أي مرة أي مرة آه شيع لحامد نفر من ضمن رجالته قعد معاه خوف مبطش رجالته وقال له يا ابن الراجل ده كتير رجالته النص فدان اديه واكسب ود لما تيجي تقول بدالي بقى تعود بدالي بقى طب ما ده يعني ايه يعني قطع علي ليه يعني خلي بالك أنا مش عاوز اهاجمك يعني عشان أنا- عشان معاك مساعد بس فتنينة لا هو ضعيفك يعني اطلق من دماغك خالص ماشي الله يخليك الله يخليك شيع الحمد نفر من ضمن رجالته وقعد معاه خوفه وماتشات في الماتش رجالته قال له يا ابن الراجل ده كتير رجالته النص فدان اللي له يكسب ود وفي ارض تانية تاخد بدنه ويم ود قام رد حامد وقال منه ما عايز ود انا قده في العند برضه وقد رجالته تحية الناس المحترمين معانا مساعدة من ده لكن حديث بالاول بس انا بمشي عليه معانا المساعدة من ده لكن حديث بالاول بس انا بمشي عليه وعلى شبرمان وشبرمان وادبه وادبها النبي وادبها الحاج يوسف خدامك الله- الله يخليك عم سعد مع المساعدة مدافع لنا على التحية والسلام بالسلام متى على الأخرى مش ألف تحية على شان وألف سلام شكرا يا ابو ارضي ايه هاي الحاج محمد ابو دهب محمود ابو دهب وسعد ابو دهب وسع- و- ومسى على رزق جزر اسعد الارض ور- ورجب ابو جابر قال حماده مبروك حماده مبروك بعد ثلاثة غير مبروك قبل ما يعمل فرح احضر واقول مبروك قال له انا قده في العند برضه وقده رجالتي دي ارض ابويا دي ارض ابويا ووصاني ما بعهاش حسن ترابها بوزنها مال ما بعهاش انا بيع روحي لكن ارضي ما بعهاش ده سوري عايز يقلل في البلد قيمتي يحقد عليا ويحسدني على قيمتي ان كان غني مال انا عندي احترام قيمتي عزة كرامتي لده سوري ما بعهاش الله يسلمك مؤمن اسعد هذا يصب على كل راجل في فرح موجود مع المساعد ابو دهب ورجب صبح ابو جابر محمود حجاز ابو دهب مساجد ابو دهب مجد اخوه ومجد اخوه حاج مبروك سويد حاج مبروك سويد حاج مبروك توي محمد ابنه وحماد ابنه ورجب صبح ابو جابر رجب صبح ابو جابر صباح الفرح صاحب الفرع حاج محمد ابو دهب حاج محمد ابو دهب صبح ابنه وصبح ابنه النزال وشجرمان نجار وشبرمان اللي بيحبوا ويعشقوا الحاج الله يخليك شكرين قوي مؤمن اسعد الارض مؤمن اسعد الارض ربنا ربنا يخليهم واتجوز ان شاء الله واتجوزوا ان شاء الله حاجه حلوه على الابن بقى ان شاء الله هي شغلانه عشان اقول اي حاجه من الحاجات الله يبارك فيك. مؤمن اسعد الارض مش مشكله ما تقولش اه لو وقفت كده كويس احنا مبسوطين انا كان عندي الكلى الكلى يحمينا من وجود الحج
الثلاثة لو وقفت كده كفاية احنا نشوف نشوفك واقف قدام منك كفاية غير ما تقول أي حاجة الله يخليك شرقان شبرا منطقة حي الليلة مؤمن أسعد القاضي وقبل فرح أول وثاني ده سوري بلغوا الخبر واللي نقل زود الكلمة فوقها ثلاثة واللي قال زود وفي نفس دستور يومها الغضب زود في نفس دستور يومها الغضب زود الذين بلغوا الخبر واللي قال زوج الكلمة فوقها ثلاثة واللي قال زوج وفي نفس دستور يومها الغضب زوج نوى على الشر وبإيده فتح بابه وإن عن الخير ما عرفش طريق بابه وساب لسانه نهارها لم حكم بابه فقد صوابه بالقول القبيح زوج سر كتبه في قلبه وسلط ابنه عليه فروح اقتله بايدك ومض عليه هو تروح بالكلام وتقول لحد عليه اما يروح يروي بيته اتجه يمه وصوب البندقيه بالعيار يمه وطلقه واحده اديها له في العشاء يمه وخلي امه تروح بعده وتبكي عليه ده سوري عنده ولد كان اسمه امحاوي مجرم قوي زي ابوه واللون امحاوي نجي في الشر كان للشر قام حاوي سمع الاعدام لابوه عرف الامور دي وقال له يابا هنفذ رغبتك دي حامد هروح اقتله قتله بدون دي ولو فلت من ايديا ما كنش امحاوي ليلة من الليالي ليلة من الليالي ليلة من الليالي على غيطه طلع حامد ومن عدان الذرة شمر إلى حامد هو شاكل لربه عن نعم حامد المية سابها ونزلت في الأنا أبله بينه وغيطه وزرعه اللي استوى أبله هيعمل ايه الفتى اللي نصيب قبله ولا يعلم اللي انكتب له في الإذا الحامد حامد بقوة سواعده حول الحوال لما يريد ربنا بيغير الأحوال يقل سوء النظر وبيضعف الأحوال قام حاوي عمر سلاحه وحط فيه عيارين في صدر حامد وضرب وقتها عيارين سهم القدر صاب وهداد العذاب عيارين وقع على الطين اتمرمغ على الحوال وقع على الطين اتمرمغ على الحوال اللي ضميره سليم في شرع مين يقتل اللي ضمير سليم في شرع مين يقتل والحق بسلاح غالب في الظلام يقتل والنفس تغوي صاحبها والضمير يقتل
الحلقات ما بدأت نحافظ عليها على ربنا حتى يتجاهد كان حافظ وراك كده العظم اللي خلقها ربنا عشان نكون فرحة عشان أي حد عشان أي حد الطلعة ديت ما حدش حاضرها من عيد قدام كله بقى
هتكون ما حضروهاش ما حضروهاش أمحاوي خاين وكت عنده الخيانة ده الكبر أصبح مرض عنده أصبح ده لكل ظالم نهاية طب نهايته ده لابد ياخد الجزاء لو بعد حين يقتل محمد انقتل والهدوم في الدم غرقانه وثابته كنت الطمع في الروح غرقانه ما هي ناس بتعوم وناس في الهم غرقانه الصبح امه رحاله والفطار جايبه من حبها من حبها لابنها له بالدعاء جايبه وفرت الغيط وقفت والظروف جايبه لقت الميه سايبه وكل الارض غرقانه استعجبت وقتها قالت ما هوش معقول يكون حامد نام واصبح في المنام معقول ولا يكون تبنيته برضه مش معقول فضلت تنادي عليه وعشمها ما يفوتها الرد ما سمعتوش والفكر ما يفوتها ازداد قلقها وحلف الدمع ما يفوتها انبح صوتها يا عيني واللسان معقول حضروا الاهالي وهم مشوا مع الميه الفقرة لغاية سدوا قناية المية وأمه نزلت تخوف دغري في المية وهم بيدوروا في حبل الأمل مسكين هم بيدوروا في حبل الأمل مسكين وأمه لسه ما شافت ابنها مسكين لو حامد الحر مرمي إن أتى المسكين بيحضر الطين ويطبطب على المية حلو الكلام ده اه عمر الأغراض شو عمر حد من الظهر على طول الله يخليك
ده عمر ما تبقى نبي وإن جسم الحريق ساعة زمن لابد عن الكبر برضه الصح صح الكلام صبر فهمي الصبر وعمي ورقة عرضية اللي أنا بقول له ما حد بيقدر يقول يقول عليك عمرك حياة النبي حاج يوسف أنا عايز أسمع الفيلم اللي بيسد النبي بقى مش فاكرها
مش معقول الكبر هيقدر والناس هتفتح الجامع انا خاطري عشان خاطري لانه مسلمين لكن خلاص
لبس الفوم كده جديد قالوا من الجاب وقعدوا يستعجبوا لما انتوا جابوا ونسوا عرق الشقاه اللي المرار جابوا بيحضن الطين ويطبطب على الميه كمل الحزينة بكت والعقل منها راح في دنيا ملهاش أمان ما شافتش منها راح الوقت ده بالمرارة سقاها منها راح ظهر الزمن أسود بالغدر بكاه تقل عليها الحمول بالهبل بكاه هتشتكي لمين ما دام البين بكاها حامد ولدها ضناها في لحظة منها راح
لو سمع كلامي حصل اللي حصل لو سمع كلامي حصل اللي حصل النبي ابو صبر النبي ابو على امي والله.
صحيح النبي والله صلى الله عليه وسلم.
تقول يا جمال فاضل ايه هتجيبه ما خدت مني الضنا والهم هتجيبه فاضل معاك شر لسه كمان هتجيبه ابني ضنايا مرح مني وساب لي هم اللي سقيته حناني وبشببه هم لو البكا يفيد كنت ابكي بداله هم بدل الدموع دم بس يا ريت هتجيبه
لو بقى مليون سنه انت برضه الحاج يوسف شكل شوف مؤمن اسعد الارض بشكل على جميع الناس دي مؤمن اسعد الارض بيصب على جميع الموجودين في الفرع مؤمن اسعد الارض يصب على جميع الفرع رجب ابو جابر رجب ابو جابر حاج محمد حاج محمد ابو ابو دهب دهب صبحي ابو دهب صبح ابو دهب مدي حجاز ابو دهب مجدي حجاج ابو دهب عمود حجاج ابو دهب معلم سعد ابو دهب سعد ابو دهب رزق جزر وصاحب الفرح وكل الناس والحاج فتحي يطلع بالفرح واحنا بنشكر صاحب الفرح اللي جابك ووسعنا شويه الله للموضوع.
يخليك اهلا يا حاج مؤمن اسعد الارض كل الناس اللي على قبال فرحه حماده تويب وابوه مبروك حمادة تويب مبروك وابوه مبروك تويب مؤمن اسهل على اقبال فرحه بعد تحيه وسلام من الفرح. اللي جملك تجمله في نهار فرح قول يا رب لك الامر سلمته يا خالق الروح والمجروح سلمته الهمني على الصبر اعرف فين سلمته يا سيدي انا عارف بقول ايه انا عندك ذوق يا محمود شويه انا عشان خاطر المعلم سعد قول يا رب لك الامر سلمت يا خالق الروح والمجروح سلمت الهمني على الصبر اعرف فين سلمت خدت مني الضنا والهم غلبني واللي انا عمري ما غلبتوش غلبني ودم ابني لايد القدره سلمت دم ابني لايد القدره سلمت مش جابت واحد اجرته عليه لا سلمت امرها لله حضر وكيل النيابه والبوليس عينه لو حامد الحر مرمي مغمضة عينه وجه الطبيب شاف إصابته بالرصاص عينه وكيل النيابة سأل أمه سؤال حساس قولي لنا مين الغريم تبقى دليل حساس قالت له ابني اللي طول عمره ذكي حساس كان حبه للناس في قلبه الكبير عينه ده سول هو اللي كان بيننا وبينه نزاع خد أرضه منا وبيتجدد معانا نزاع وابن طيب وعمره لم يحب نزاع النص فالدم بتاعنا كان بيزرع فيه كان بده يطردنا منه وهو يزرع فيه ولما حامد رفض أثر كلامه فيه عشان كده يا بيه كنا كل يوم في نزاع كم الحزينة بكت آلت يا نار إيدي على حامد اللي في لحظة راح من إيدي وقت غدار وهو زود كتاب إيدي يا رب ابني اللي ربيته بأمرك طار أنا مؤمنة برحمتك ولو إن عقلي طار ومن غيرك من الظالم ياخد لي طار انت اللي جبره ايدك اقوى من ايدي يرجع كلامنا الى رحمه مرات حال طب تعالى لسه جاي كان كده يبيه كنا كل يوم في نزاع بعدهم لو كده جالهم القانون يشهد سالوا نكر الجنايه مفيش دليل يشهد ولما طلبوا الشهود ما لقوش احد يشهد خلق بتخاف من بطه يلاقيه ظالم خلق بتخاف من بطه يلاقيه ظالم امروا بدفن القتيل واللي قتل ظالم وحفظوا القضية نهارها والغريم ظالم والرب عالم بأحوال العباد يشهد كم الحزينة بكت قالت يا نار إيدي على حامد اللي في لحظة راح من إيدي وقت غدار وهو زود كتاب إيدي يا رب طير اللي ربيته بأمرك طار أنا مؤمنة برحمتك ولو إن عقلي طار ومن غيرك من الظالم ياخد لي طار أنت اللي جبره إيدك أقوى من إيدي يرجع كلامنا إلى رحمة من أصحابه اللي أترجم لك منه كلمة حامد وربك يزيد النعم للي يكون حامد وضعت وجابت ولد شكله جميل وفتى بجماله زي القمر في طلعته فتى وكملت ست الولد جالها الامل وفتى فرحت وقالت اتى حامد بدل حامد وكاملة بتقول قلبي من الإيمان مخليش طول عمري صبرة ونظري من الحلال مخليش ماشية بطريق عدل وعن الصواب مخلش ماشية بضمير ماشية بطريق عدل وعن الصواب مخليش كتمت سري ما خلتش العدول ضربي كتمت سري ما خلتش العدول جريدي الحمد لله مشاني في نور ضربي وخلصني ربي وبيتي من من رجال مخليش
هو الاول كان بسور عنده شجره الاول بسور عنده شجره بيموت بيموت لا لسه لا طب لا اهو انت مش عارف حاجه لا انت ولا محمود صدقني لا لا والله لا خلصت ربي وبيتي من رجال مخليش نهشوري عنده جنينه في وسطها شجره بتطرح التوت سنوي ما بقى مناجيها شجره وفوقها قش اليمام منصوب على الشجره نفسودي فرحان وناس اللي جرى منه كان غاوي صيد اليمام ياكل كتير منه لعب القدر دور وشوفوا اللي حصل منه اتاري ابنه بياكل توت من الشجره تاري ابنه بياكل توت من الشجره اللي معاه الغرور تلقى الغرور ما سابوش لو كان معاه مال بتلاقي الطمع ما سابوش بالدنيا فرحان ومعاه الشيطان ما سابوش دهشور نش النشان لكن نشانه خاب دهشور نش النشان لكن نشانه خاب عشم يصيد اليمام لكن عشم خاف ضرب عيار نار في العالي لكنه خاب الظرف أمصاب ابنه واليمام ما صبوه
انا نفسي في حاجه واحده في الدنيا اعرف اللي كاتب لك الكلام ده بس واموت بعد كده اعرف اللي كاتب الكلام ده بس
يقول لك من الجنان كلهم من الشرعي الكلمتين اللي قلتهم دول من الشرعي طب انت طب شوف اللي جاي ده شوف اللي جاي ده كل كلمتين اللي فاتوا من الشرعي عشان يفهموها هيتقلب. الظرف أنصاب ابن الرصاص ما سابوش قام حاول كان فوق ما قالش لابوه أنا فوق وابوه مغرور من جهله ما بصش فوق طلع العيار العيار الغلط صابه هو فوق قام طب قدام أبوه دماغ غلابة قام طب قدام أبوه دماغ غلابة واللي قتل إن قتل في ظروف غلابة وكلمة واحدة نطقها ونفسه غلابة ربك ما بيسيبش يابا إن كنت فاكرة نفوس تمام الأم ده بتاعنا احنا العيال الراجل اللي شرب بدرية أبو مؤمن أبو الراجل يا رب كده أصل كده في حاجتين ما يتكرروش المال يا جدعان ولا بتاعها كده بتاعها سواء تتكلم معايا ممكن تفوق يا معايا خلانا من جديد أسعد الأرض أسعد الآن أبو مؤمن أبو مؤمن تكلم في الأسعار بيجمله في الأفراح تتبع الأسعار طب على مين؟
أبو صبري أبو صبر أبو صبر أبو جهل محمود أبو جهل حاج محمد أبو جهل سعد أبو جهل أسعد الآن رجل الجامع
والله العظيم انا كان عندي كده انا كده
ربنا يكفيك يا ريت أهلا وسهلا أنتم مرحبا. نفسوني بيقول أنا عدو وحيد الهد وغصب عني القدر جالي وقال لي انهض أنا كنت فاكر هتني في الحياة منهج المال جبته جمعته من الحرام جماعين فرقوا الناس ولا شفت لهم جماعين وقتلت ابني بإيدي لم أحد جماعين واللي بنيته في سنين عمري خلاص انهج دهسور من اللي جراله لمها نظر انحاش العزم منه ضعف والظهر منه انحاش وعن الكلام وقتها راخر لسانه بيتعنف انحاش وقطفه امن الزمان اللي ملوكش امان لما خوف الناس وكان مدي لنفسه امان عمل اللي عمله بايده لما عرف له امان وحتى زرعه كمان قبل الاوان الحش بعد القتيل ما اندفن على السجن جره ابوه قام حاوي اصله اخترى وعلى الشر جره ابوه هذا جزاء اللي مشى في الفساد ولا ساه عصي الهه وعاش في غفلته ولا تاب اتنين اجرام لا ده اعتبر ولا ده تاب شربوا كاس العذاب والغد لهم جربوه يرجع كلام الى رحمه مرة ثانية معلم منصور العماوي حي ليلة ونور الليلة حي كل الزناد وشبرمان اخوانا وحبايبنا منصور العماوي الفن عشاق غير الفن ما ليهم كان منصور العناوي حي الحاج فتحي عياد حي النزله وشبرمان والناس الحلوه كلها المعلم ابو شوشه